أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله أنا أحبكم في الله إخوتي في الله أنا أحبكم في الله عليكم حريص ولكم ناصح أمين إخوتي كيف حالكم مع الله في أصول الوصول إلى الله تعالى أين أنتم؟ انت فين اين انت من الله اين ذهبت ماذا قطعت ماذا ارتفعت الى اين وصلت اخوتي اخوتي انا احبكم في الله الى اين ذهبتم ماذا قطعتم الى اين وصلتم ماذا صنع فيكم الكلام ماذا اثر فيكم العمل الصيام والقيام والذكر وتلاوة القرآن عملت ايه في قلبك قلبك اتغير فكرك اتغير همومك همومك اتغيرت امالك للسنين الجاية اتغيرت ايه اللي اتغير فيك من قربك من ربنا من معرفتك لربنا من تعاملك مع ربنا فينك أين أنت إلى أين أخي وحبيبي إنما مهمتنا في هذه الحياة عبادة الله والتقرب إلى الله وطلب رضا الله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت لأوامر كنا قد قطعنا خطوة إلى الله في الأصل الأول منك البداية وعليه التمام خذ خطوة إلى الله ثم دخلنا في الأصل الثاني كن واحدا لواحد على طريق واحد تصل كن واحدا وحذرتك اوعى تبقى بوشين خليك بوجه واحد واحد فقط جوه البيت وبره البيت وانت في بلدك وانت مسافر مع الكبار واهل السلطه والاكابر ومع الصغار الفقراء والمحتاجين خليك راجل واحد الوجه الذي يرضي الله اللهم رضنا بما يرضيك يا رب وان مش هتيجي الا بالاخلاص كن واحدا اتنين لواحد لواحد انت بتتعامل مع مين انت طالب رضا مين ابن القيم بيقول ايه خلي بالك مهمة جدا هنا في الموضع ده والله انا عايزك تركز معايا شوية ممكن بعد اذنك لله تفضلي شوية سيب اللي في ايدك بطل حركة كتير اقعد اقعد اقعد اقعد اقعد طب اقعد بس اقعد اقعد اقعد اقعد بس اهدى كده بقى سيب التليفون وسيب الريموت وسيبك من ال... كل اللي في ايدك وركز معايا شويه لله لله يقول ابن القيم لا يجتمع الاخلاص ومحبه المدح والثناء مع محبه المدح والثناء والطمع فيما في ايدي الناس في قلب واحد ابدا بيقول لي شوف اهو بقى ده الكلام الكبير بقى اللي بيخليني اقوم لا لا ما تقومش اترجم يا عمي بالراحه بس ادفع الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم احنا ارجو ان يكون في يعني اه اخوه مشاهدين حبايبنا جداد بيشوفوا لاول مره فعايزين نقول لهم بقى ان احنا عندنا اترجم يعني اشرح وادفع مش مقبول عندنا الدفع الا الصلاه على النبي البنك بتاعنا ما بيقبلش ولا بيصرف الا الصلاه على النبي فقط فاللي ما بيصليش على النبي ما يقعدش معانا شرط اللي يقعد معانا شرط يصلي على النبي وما تزهقش من الصلاه على النبي انا بحبكم في الله عايزين نكتر الصلاه على النبي شويه اترجم بس ادفع الاول اللهم صل على النبي محمد واله وسلم تسليما كثيرا لا يجتمع الاخلاص ارجع اترجم كلمه الاخلاص بقى هو الاخلاص ايه ان يبقى لك هدف اوحد عايز ربنا وايه كمان بس توحيد المقصود هما حاجتين توحيد القصد وتوحيد المقصود توحيد المقصود انت عايز ايه ربنا وايه كمان بس الكلام ده انا قلته قبل كده في فضفضه فاكرين ان انا قعدت ربي ولادي ومن حولي سنتين كاملتين ان انا يوميا اساله انت عايز ايه نفسك في ايه ايه اقصى امالك اعظم مراداتك عايزك تقول نفسي نفسي ربنا يرضى عني وايه كمان بس يقول لي طب يا عم الشيخ يعني انا فعلا نفسي ربنا يرضى عني ويشفيني غلط يرضى عني وبس واللي معاك حق برضه ما هو لو رضي عني هيشفيني لا لو رضي عنك هيرضيك هيرضيك حتى لو قطعك حتت هتبقى راضي هتبقى سعيد هي دي قول لي طب يا عم معلش انا نفسي ربنا يرضى عني ويسدد ديوني ده نكد الديون دي نكد برضه غلط نفسك في ايه ربنا يرضى عني وايه كمان بس وبعدين لو رضى عنك هيعمل لك كل اللي يرضيه ويرضيك بما يرضيه يبقى عايزين دي توحيد المقصود نفسك في ايه ربنا يرضى عني وايه كمان يجوزني غلط يرضى عني وبس وبس شوف ربنا سبحانه وتعالى وانا عايزك تمسك المصحف وتقلب القرآن كله من اوله لاخره تدور كده تلاقي رضي الله عنهم و ورضوا عنه هتلاقي مرة واحدة في القرآن رضوا عنه ورضي عنه ما حصلش كلها الأول رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه يبقى لما ربنا يرضى بيرضيك ولذلك هيجي معانا أصل من الأصول أصول الوصول إلى الله تعالى هنلاقيها إيه علامة رضاه عنك رضاك عنه إذا لقيت نفسك راضي يبقى هو راضي فمن رضي فله رضا ومن سخط فعليه السخط خليك راضي راضي بربنا وراضي عن ربنا وطالب رضا ربنا ده اسمه الإخلاص تعلق القلب بالله وحده ده اسمه الإخلاص عايز ايه ربنا طالب ايه رضا ربنا بتعمل ليه لربنا نفسي نبقى فاهمين وواضحين ومشكلتك ان ربنا لا يرضى الا بالاخلاص قلت لك عايزك تحفظ ثلاث حاجات عند التعامل مع الله سبحانه وتعالى أنه سبحانه غني لا يحتاج إلى أحد اثنين عزيز لا يغالب ثلاثة أنه غيور لا يقبل معه احدا تاني غني لا يحتاج الى احد يقول سبحانه وتعالى في الحديث القدسي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا لو كل الناس كفروا يضروا ربنا في إيه لو كل الناس آمنوا ينفعوا ربنا في إيه لو كل الناس أطاعوا يزودوا ربنا إيه لو كل الناس عصوا ينقصوا عن رب ينقصوا ربنا إيه ولا حاجة إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها لنفسك غني هو غني جل جلاله الغني لذاته اثنين عزيز لا يغالب تحاولش تغالب ربنا هو عزيز جل جلاله لا يغالب عشان كده ابن الجوزي يقول ايه مراد المقدر الذل للأقدار وأجهل الناس من قاواها عزيز سبحانه وتعالى لا يغالب ثلاثة غيور لا يقبل معه أحدا قال الله عز وجل في الحديث القدسي من عمل عملا وأشرك فيه غيري تركته وشركه تركته وشركه مش عايز منك حاجة جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أرأيت الرجل يغزو في سبيل الله يريد الأجر والذكر فما لا قال لا شيء له إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه بتصلي ليه والله عشان أنا لما بصلي برتاح مش نافعة مش مقبولة أنا بصلي لأن الله أمرني بذلك طالب رضا ربنا طاعة ربنا انت صايم ليه اصل والله الواحد ايام الصيام كده بيبقى ايه فايق وبطنه مرتاحه عشان يخس عامل رجيم ما ينفعش مش مقبوله صايم لان الله امرني بذلك طلب رضا الله آه، رايح يعمل عمره ليه اه الواحد يهج من الدنيا دي يروح يا اخي يريح شويه يعيش مع ربنا شوية رايح كده اريح دماغي واستجم واغير جو وارتاح مش مقبولة انا رايح طالب رضا ربنا مش عايز حاجة غير كده مش عايز حاجة غير ربنا ماليش طلب الا رضا ربنا هو ده المطلب الوحيد هو ده المطلب الوحيد كن واحدا لواحد لواحد الإخلاص إنك تبقى الواحد فقط اسمع سيدك النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول تعس عبد الدرهم والدينار تعس عبد القطيفة والخميصة تعس عبد المرأة تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش أقول تاني طب ادفع اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا تعس عبد الدرهم والدينار تعيس عبد الفلوس وعبد الفلوس يعني مش معناها انه بيجيب الجنيه يصلي له ركعتين لا انه بيجيب الجنيه يصوم له يومين لا وانما عبد الجنيه والدولار واليورو والدرهم والريال عبد الفلوس ان هو بيحبها بيحب الفلوس زي حبه لله انه بيراعي الفلوس وعامل حسابها زي مراعاته لله يبقى عبدها اللي بيؤثرها يؤثر الفلوس وتكويم الفلوس ورص الفلوس وكنز الفلوس وتكتير الفلوس ان اللي بيعمل كده اكتر من مراعاته لاوامر الله يقدمها على ربنا يبقى بيعبدها تعيس تعيس أتعست نفسك بهم الفلوس وحب الفلوس أتعست نفسك بجمع الفلوس والحرص على الفلوس تعيس يتعس سيبك من الفلوس هتموت وتسيبها أو هتضيع وتسيبك أو هتمرض وما تتمتعش بيها أو أو أو عمر ما الفلوس جابت سعادة واسأل بتوع الفلوس استشير أصحاب الفلوس عملت لهم إيه الفلوس ما جابتش إلا النكد والمرض والألم والهم والحزن ومات وسابها تعس عبد الدرهم والدينار تعس عبد القطيفة والخميصة القطيفة والخميصة اللي هو اللبس يعني اللي هو عبد المظاهر علي بيه مظهر تعس عبد المظاهر اللي هو بتاع المنظرة وال والمريسة و... وحب الشهرة و... اللي هو متأنتك ومتوضب عارفين في قصة لما قلنا قصة كعب بن مالك اللي قال حبسه برداه آه الناس بتوع المنظرة والفزلكة عبد المنظرة هو محافظ على شخصيته وعلى نفسه وعلى مكانته عابد نفسه لذلك بقول اللي زي ده تلاقيه ده إذا صلى مش بيصلي لله بيصلي لنفسه لتكميل المنظره إذا صام مش بيصوم لله بيصوم لنفسه عشان تكميل ال... الصورة والمنظر إذا حج مش بيحج لله لا لتكميل الهيئة وال... القطيفة والخميصة تعس عبد المرأة ابحث عن المرأة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء هي دي المأساة هي دي المصيبة الكبيرة المرأة عبد المرأة زي ما بيقول كده مش بيجيب امرأة ويصلي لها ركعتين ولا يصوم لها يومين ولا يسجد لها لا مقصود بعبد المرأة انه بيطيعها اكتر من ربنا انه بيراعي غضبها ورضاها اكتر من مراعاة غضب الله ورضاه انه بيسارع في هواها على حساب ربنا يبقى كده عبدها عبدها عايش لها بيحبها زي حب ربنا ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله يعني بيحب ربنا بس يحب مراته او عشيقته او صاحبته او او الى اخره زي حب ربنا شرك شرك نرجع بقى للاصل كلام ابن القيم وهو بيقول ايه لا يجتمع الاخلاص عرفنا ايه هو الاخلاص بقى خلاصه الكلام في الاخلاص وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين قل الله اعبد مخلصا له ديني شرط قبول العمل الاخلاص ايه هو الاخلاص تعلق القلب بالله يعني ايه تعلق القلب بالله يعني لما نسالك انت عايز ايه نفسك في ايه بتعمل ليه نفسي ربنا يرضى عني وبعمل عشان ربنا يرضى عني وايه كمان بس بس مش عايز حاجه تاني هو يرضى عني وبس لا يجتمع الاخلاص اذا كنت عايز تبقى مخلص كده بقى ما ينفعش يجتمع في قلبك الإخلاص ومحبة المدح والثناء محبة المدح والثناء إنك تحب إن حد يمدحك ويثني عليك مش هتبقى مخلص يبقى أنت بتعمل مش لله ولا الطلب رضا الله ده أنت بتعمل عشان يمدحوك ويثنوا عليك بتصلي عشان الناس يقولوا بيصلي بتلبس كويس عشان الناس يقولوا ده نضيف ولبسه كويس قول لي ياه يعني الواحد لو لبس كويس للناس يبقى كده غلط طبعا امال بلبس ليه عشان ربنا يرضى عني ربنا قال خذوا زينتكم عند كل مسجد قال قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق فالبس كويس وكل كويس وعيش كويس لله لله إظهارا لنعمة الله إذا أنت رحت حجيت او عملت عمره عشان الناس يقولوا اذا حلقت هناك عشان لما ترجع الناس يعرفوا دي محبة المدح والثناء اثنين والطمع فيما في ايدي الناس انك انت تعمل عشان الناس تديك او تعمل عشان الناس تخدمك وتساعدك او تعمل عشان الناس تمدحك وتثني عليك او تعمل عشان الناس ترفعك وتقدرك او تعمل عشان الناس عشان الناس حابط حابط اذا عملت لغير الله عملك حابط مالكش حل حلك الوحيد حلك الوحيد ان يبقى عملك خالص لوجه الله ليس فيه ذرة تعرف لو تسعة وتسعين في المية لله وواحد في المية لغير الله لا يقبل قول لي اعملها ازاي دي ازاي اخلص شوف اول حاجة اول اهم حاجة في الاخلاص انك لما تخلص ربنا بيحبك ويكون معاك ويكون ليك لما تبقى مخلص ربنا بيحب الإخلاص وبيحب المخلصين ربنا جل جلاله يريد منك انك تبقى له لوحده كن لله اصل هيجي معانا كن لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد كن لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد اكتر من اللي انت بتحلم بيه هيكون ليك بس كن له الاول طب ازاي تعالوا نرجع لابن القيم تاني يقول ايه يقول ابن القيم عليه رحمة الله لا يجتمع الإخلاص في القلب مع محبة المدح والثناء والطمع فيما في أيدي الناس فإذا رمت الإخلاص عايز تبقى مخلص فقم إلى الطمع فاذبحه بسكين اليأس مما في أيدي الناس وازهد في المدح والثناء زهد عشاق الدنيا في الآخرة عشان تبقى مخلص لازم ما تحبش المدح والثناء ولازم ما تطمعش فيما في أيدي الناس قم للطمع اذبحه اذبح الطمع بسكين اليأس مما في أيدي الناس ايأس انك مش هتطول من حد حاجة ولا حد هينفعك بحاجة فانت بتعمل للي هينفعك فإن قلت ما الذي يسهل علي ذلك قلت الحلقة الجاية أيوة أنا بحبكم في الله إذا أنت قلت لي إيه اللي سهل لي الموضوع ده إزاي وانا عايش في وسط الناس كلنا بنحب المدح والثناء ازاي ما احبوش ازاي ما اطمعش ان ده يخدمني وده يساعدني وده يحبني وده يتكلم عني وده يعلي قدري ازاي ابطل الموضوع ده اقول لك اقول لك الحلقه الجايه احبكم في الله القاكم في الحلقة